مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث
من الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين كثيرون في حياتهم الروحية إذ يرون طريق الكمال طويلا أمامهم وصعبا أمامهم ييأسون من ضعفهم ولكني أريد في هذه الليلة أن أتأمل في نقطة واحدة وهي إن الله هو الضعفاء ربنا هو إله الضعفاء وكل إنسان ضعيف يشعر إن الله إلى جواره كل انسان ضعيف يشعر ان الله الى جواره اذا كان حقا يشعر بضعفه واذا كان يطلب الله في هذا الضعف ربنا بنقول له في صلوات الكنيسه يا معين من ليس له معين ورجاء من ليس له رجاء عزاء صغير القلوب ميناء الذين في العاصف يعني اللي قلبهم صغير مش قادر يحتمل متاعب الدنيا ولا متاعب الخطية ولا متاعب الناس أنت عزاء لصغير القلوب واللي حياتهم زي السفينة المضطربة في البحر وسط العواصف والأمواج أنت ميناء للذين في العاصف معين من ليس له معين ورجاء من ليس له رجاء ربنا هو إله الضعفاء المساكين إله الضعفاء المساكين الذين كلما تشتد بهم الضيقات يجدون الله إلى جوارهم حتى دون أن يطلبوه التلاميذ لما اشتدت بيهم السف... الرياح وكادت السفينة أن تنقلب بصوا لقوا المسيح ماشي على الأمواج ماشي على البحر من أجلهم انتهر الموج من أجلهم انتهر الرياح هدأ الكل من حولهم لكي تهدأ قلوبهم من الداخل. ربنا دايما مع الضعفاء ودايما ضد الأقوياء. خدوها قاعدة كده. اللي شاعرين بقوتهم ومعتزين بقوتهم تلاقوا ربنا ضدهم. والضعفاء تلاقوا ربنا بتاعهم. ازاي؟ عمر ربنا ما وقف إلا ضد كل متغطرس وضد كل متكبر وضد كل إنسان معتز بقوته ومعتز بسلطانه مش معبر حد عشان كده بيقول قبل الكسر الكبرياء أما الضعفاء فدول ربنا بتاعهم ربنا من نصيبهم الله كان مع موسى الوديع الطيب وكان ضد فرعون العاتي المتغطرس المتكبر الله بتاع الضعفاء جايز فرعون ده ليه العالم لكن موسى الوديع ليه ربنا فليحترس الاقوياء والمتغطرسون لان الله دائما يقف إلى جوار الضعفاء يوسف المسكين الذي لم يستطع أن يدافع عن نفسه لم يستطع أن يدافع عن نفسه أمام قسوة إخوته الذين ألقوه في البئر وباعوه كعبد ولم يرقوا لتوسلاته يوسف المسكين الذي كان ضعيفا امام اتهامات امراه فوطفار حتى القته في السجن يوسف السجين المظلوم العبد المباع كان الله الى جواره واخذه من السجن الى العرش دايما ربنا يقف الى جوار الضعفاء يقف الى جوار المراه المسكينه التي ضبطت في ذات الفعل وجرجروها واتعبوها وفضحوها وكانوا عايزين يرجموها وقالوا له ايه رايك وقف الى جوار هذه الضعيفه طب يا رب دي كسرت وصاياك وخلفت اوامرك لكن هي في حالة ضعف لازم أقف إلى جوارها الكتاب لم يقل إن هذه المرأة توسلت إليه أو استنجدت به أو طلبت منه العون أو الغوث أو المعونة أو الشفقة أو الرحمة أو الحماية ما حصلش لكن مجرد إنها كانت في ضعف جعلت ربنا يقف إلى جوارها بطبيعته الحانية على الضعفاء الإنسان المسكين هو نفسه ربنا بيقول إلى من أنظر إلى من أنظر إلا إلى المسكين المرتعد من كلامي بيقول روح الرب علي لأنه مسحني عشان إيه لكي أنادي للمساكين وللمنسحق القلوب وللمأسورين أنادي لكل هؤلاء دايما ربنا إله المسكين وإله الضعفاء الإنسان المسكين الذي قضى 38 سنة مريضا ليس له إنسان يلقيه في البركة هذا المسكين كان له الرب هو اللي وقف إلى جواره بيقول ليس لي إنسان قال له أنا ليك مالكش إنسان ليك ربنا خشوا في قصة يعقوب وعيسو عيسو الجبار اللي يقول أقوم وأقتل يعقوب أخي رجل الصيد الجبار اللي كان بيخاف منه يعقوب يقول له ألا يقتلني الأولاد والنساء والبنين كله ما يخليش حد يخبط خبطة لا تبقي ولا تذر مع يعقوب الضعيف المسكين الخايف من أخوه اللي هربان في السكة من بطش أخيه الجبار فيما هو هربان وخايف وضعيف ظهر له الرب وكلمه واعطاه البواعيد واظهر له رؤيا السلم الواصل بين السماء والارض وكان الرب مع الضعيف يعقوب ضد الطاغيه الجبار عيسى داوود المسكين الهربان من برية لبرية ومن جبل لجبل ومن مغارة لمغارة من بطش شاول وجيش شاول وجند شاول وحيل شاول كان ربنا مع داوود ضد شاول ما كان أسهل شاول بكل بطشه يقدر يمسك داوود ازاي ربنا حماه وازاي خباه وازاي ما وقعوش في ايده وازاي شاول ما قدرش يصيده وما قدرش يقتله ربنا دايما الى جوار الضعفاء دايما الى جوار الضعفاء بل داوود ايضا المسكين الضعيف امام جولياط الجبار كان ربنا مع داوود الضعيف وليس مع جولياط عشان كده داوود وهو واثق قال جولياط قال له اليوم ربنا الله يحبسك في يدي ربنا اللي هيحبسك في يدي انا اجيك باسم رب الجنود الله كان مع داوود الضعيف ضد شاول الجبار وضد جولياث الجبار ودايما الله مع كل الضعفاء ضد الجبابرة دايما الله مع الضعفاء ضد الجبابرة سواء الضعفاء أمام أعدائهم أو الضعفاء أمام ظروفهم الله مع المريض اللي نازل مفلوج منزلينه من السقف أعطاه مغفرة خطاياه وأعطاه صحته وأعطاه أن يخرج من أمام الناس منتصرا ورد على الناس زي المرأة الخاطية اللي جت بللت قدمي المسيح بدموعها ومسحتهما بشعر رأسها كان الله مع هذه المرأة الضعيفة المنسحقة ولام ووبخ سمعان الفريسي الذي وقف ضدها وقال لو لو كان يعلم أن هذه المرأة خاطئة طريقة ربنا مع الضعفاء عايز تكسب ربنا خليك ضعيف قوي ومتغطرس وراسك في السماء ومناخيرك فوق ومحدش عارف يكلمك تلاقي ربنا انفصل من عندك ربنا دايما بتاع الناس الضعف بتاع الناس الغلابة هو إله الغلابة وإله الضعف وإله المساكين طريقته كده طريقته كده لذلك كل الطبقات الضعيفة كان ربنا معاها كان مع المرضى كان مع الأطفال كان مع النساء كان مع المحتاجين كان مع العشارين الخطاة ومدح العشار وذم الفريسي لأن العشار كان مسكين وغلبان ومش قادر يرفع عينيه لفوق لكن الفريسي كان مناخيره في السماء يقول أنا لست مثل الظالمين الخاطفين الزناه ولا مثل هذا العشار طب خليك في العظمة بتاعتك شوف العظمة دي تنفعك على فين ربنا ده بتاع الغلابة وبتاع المساكين عشان كده الكتاب يقول الرب يحكم للمظلومين الرب يحكم للمظلومين لأن المظلومين دول ضعفة الرب يحفظ الأطفال لأن الأطفال دول ضعفة بيقول إن العمال المبخوسة أجورهم صعدت أصواتهم إلى رب الجنود لأن دول ضعفة ربنا دايما مع كل ضعيف ما تقولش أنا ضعيف قول زي ما بيقول الرسول إن فيما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي فيما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي ليه؟ لأن في قوة من ربنا بتيجي بيقول قوتي في الضعف تكمل قوتي في الضعف تكمل ربنا دايما يعمل في الضعفاء ده اختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء طب ليه يا رب تختار ضعفاء العالم لأني إله الضعفاء الأقوياء دول خلي قوتهم تنفعهم اختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الأقوياء مش بس الضعفاء ده المصدرة وغير الموجود يعني ملهمش كيان خالص خليك دايما ضعيف وربنا معاك أحسن ما تبقى قوي وعنيف وقوة ربنا تفارقك الناس دايما يحبوا القوة كل واحد عايز يبان كده في الموقف ربنا يسيب لهم مواقف الأرض ويقول دول مش بتوعي بتوع الناس الضعفة الكنيسة كانت الكنيسة الضعيفة أمام الرومان إيه شوية رسل مساكين صيادين ضعفة يرموهم من سجن يطلعوهم على الجلد يسيبوهم من الجلد يودوهم على المشنقة يودوهم على السيف ايه الحكاية دي ناس مساكين قاعدين يلطشوا فيهم س- شرق وغرب لكن ربنا كان معاهم وجعل وجعل المسيحيه تنتشر في كل مكان بواسطه هؤلاء الضعفاء والدولة الرومانية بكل قوتها بكل أسلحتها بكل كل طغيانها بكل قوانينها ولا عرفت تعمل حاجة دايما الله هو إله الضعفاء إله المساكين معين من ليس له معين ورجاء من ليس له رجاء وهكذا في كل عصر من العصور نلاقي الكتاب يقول حسبما اضطهدوهم هكذا نموا وانتشروا حسبما اضطهدوهم هكذا نموا وانتشروا يقول لك من أنت أيها الجبل العالي أمام زرباب تصير سهلا ربنا دايما إله الضعفاء ودايما ضد الأقوياء وال- والجبابرة والمتغطرسين يقول إن لرب الجنود يوما على كل عالي وعلى كل جبار يخفض تشامك الإنسان تخفض رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم الجبروت ما ينفعش مع ربنا حتى الرعاة الذين يختارهم الله يختار الرعاة الودعاء الهادئين المساكين بالروح المتضعين في قلوبهم المنسحقين من الداخل دي طريقة ربنا دي طريقة ربنا لما يحطوا ربنا كم واحد يختار أضعف واحد ويقول لهم هو ده اللي أنا عايزه جابوا أولاد يسى البيت لحمي فيهم ناس جبابرة وناس كبار وناس مش عارف إيه والياقاب راجل كبير وجبار وبعدين قال لهم دول من فوق وبعدين لقى داوود الصغير المسكين الغلبان الراعي اللي ما عبروهوش حتى يخلوه يجي يحضر الحفلة اللي جاي فيها ال- النبي العظيم قال هو ده هو ده الصغير الضعيف المسكين الغلبان المفتقر وبرضه إله الضعفاء تبان في الآية التي تقول الحجر الذي رزله البناؤون هو اللي رأس صار رأسا للزاوية الحجر الضعيف الغلبان اللي كل ما يقع في ايد بنا يروح رميه كده يقول ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش هذا الحجر الغلبان المسكين هو اللي يصير رأس الدولة ربنا إله الضعفاء تتنفخ قصاده يقول لك ما تنفعش يا حبيبي تكون ضعيف أمامه تكسب الموقف تكسب الموقف ده ربنا قال حتى على النفس المسكينة الغلبانة الدامعة الباكية قال لها حولي عينيك عني فإنهما قد غلبتاني مش العينين القوية الجبارة اللي تبص كده بصة تيبس لا العينين الغلبانة الدبلانة الباكية هي دي اللي تقدر تغلب ربنا هي دي اللي تقدر تغلب ربنا عشان كده نلاقي حتى في الكرازة بولس الرسول بيقول ربنا بيعمل في أواني خزفية أواني ضعيفة لكي يكون فضل القوة لله وليس لنا لكي لا يفتخر أحد إن بقوته أو بتقواه مرر الموضوع ربنا اختار الأواني الخزفية الغلبانة محدش بيضيع الا الجبابره اول ما الواحد تلاقيه بقى جبار قول له نهايتك قربت تلاقيه غلبان قول له ربنا معاك في كله نجد ان دي طريقه ربنا مع الكل منسى في صلاته يقول يقول لربنا فيا انا الضعيف تظهر قوتك يقول له يا رب ان كنت بترحم ابراهيم واسحاق ويعقوب دول ناس اتقياء وناس قديسين لكن فيا انا الغلبان تظهر رحمتك في كل ناحيه ربنا يريد ان يذكر الضعفاء ويجعلهم امامه في عنايته في رعايته في اهتمامه يهتم بالخروف الضال المسكين اللي مش عارف طريقه يهتم بالابن الضال الغلبان اللي بيقف يقول لا استحق ان ادعى لك ابنا يهتم بالغلابه في كل مكان لكن الابن اللي وقف يقول له انا اخدمك سنين هذا عددها وقط لم اتجاوز وصيتك يقول لا الواد ده هيتنفخ عليا ولا ايه خليه على جنب ربنا بتاع الغلابه اله الغلابه والمساكين اله الضعفاء وال... والعاجزين قال لهم ما اتي لادعو ابرارا بل خطاطا الى التوبه ان كنت خاطي تبقى بتاع ربنا كنت بار يبقى مش محتاج له هذا الكلام الذي نقوله عن الضعفاء في كل ناحيه نقوله ايضا من الناحيه الروحيه الناحيه الروحيه قف امام الله واشرح له ضعفك لكي تكسبه ساعات بيخطئ الشخص اللي يقف قصاد ربنا يقول يا رب انا منول دلوقتي مش هعمل الحاجه الفلانيه يا اخي يعني انت واثق من نفسك لكن اللي يقول له انا يا رب غلبان ومش قادر ساعدني ان انا اترك الخطيه الفلانيه انا كل ما بقول اسيبها ارجع لها تاني اديني قوه من عندك انا انسان ضعيف انا غلبان انا مسكين ده اللي ياخد قوه لكن اللي يقول له بس من اول دلوقتي الكفايه دي خلاص دي قوه ذاتيه وبر ذاتي قوه ذاتيه وبر ذاتي تقدر تكسب ربنا بضعفك احنا بنصلي في صلاة الستار ونقول أنت يا رب تعرف يقظة أعدائي وضعف طبيعتي أنت تعلمه يا خالقي أنت تعرف يقظة أعدائي وضعف طبيعتي أنت تعلمه يا خالقي عمرنا ما بنقف قصاد ربنا ونقول له احنا نقدر نعمل حاجه ده احنا في صلاة الساعة التاسعة في أول مزمور نقول له فإن الأعزاء قاموا علي والأقوياء طلبوا نفسي الناس المعتزين بقوتهم والأقوياء ونصلي في المزامير ونقول ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي ونصلي ونقول يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني ونقف ضعفاء امام الله ونقول له الى متى يا رب تنساني الى الانقضاء الى متى اردد هذه الافكار في نفسي وهذه الاوجاع في قلب النهار كله الى متى يرتفع عدوي علي الى متى يرتفع عدوي عليّ أنا إنسان ضعيف لإمتى؟ الإنسان اللي بيقف أمام الله ضعيف هو اللي يأخذ قوة. أقوى إنسان في الحرب الروحية هو الذي يقف أمام الله كضعيف. يأخذ منه قوة يستطيع أن ينتصر بها على الكل. يقول للشيطان أنا لم آتيك بسيف ورمح لم آت إليك لا بقوتي ولا بشجاعتي أنا كإنسان ضعيف بأتيك باسم رب القوات مفيش أزيد من كده الشخص الضعيف أمام الله هو الشخص القوي أمام الشياطين أنطونيوس اللي قال للشياطين أنا أضعف من أن أقاتل أصغركم هو الذي استطاع أن ينتصر على أعظم الشياطين لأنه وقف كضعيف وقدر يغلب في الحرب الروحية تغلب بضعفك مش تغلب بقوتك لأن لما تقف كضعيف تعمل فيك قوة الله ولما تقف ك- كقوي بتشتغل بذراعك البشري أمام الله أيضا ممكن إنك بهذا تغلب اشرح له ضعفك وخذ منه قوة بكل صراحة قل لي يا رب أنا ضعيف أمام الخطية الفلانية أنا مش قادر أعترف أمامك بعجزي وبضعفي هو يا رب ملكوتك ما- لا يدخله إلا الأقوياء طب واللي ضعيف زيي ما يروحش الملكوت طب أنا ضعيف يبقى راحت عليا لا يا رب مش كده انت ايه انا ضعيف اديني انت قوه ولما اكون انا ضعيف هو انا اللي هقوي نفسي ده فاقد الشيء لا يعطيه انا كضعيف اطلب قوتك وانا كعاجز اطلب معونتك وانا كانسان فاشل في حرب الشياطين اطلب ان تحاربها نيابه عني اريد ان تدخل في حياتي كقوي انظر الى ضعفي وذلي ومسكنتي وارحمني قف امام الله كضعيف باستمرار ودايما ربنا يشفق على الضعفاء ما أجمل قول بولس الرسول لما يقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون أيضا مثلهم واذكروا المذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد مشكلة الفريسيين إنهم كانوا بيعتقدوا إنهم أقوياء وإن العشرين دول خطاه وغلابة فاحتقروهم ربنا لم يحتقر هؤلاء الضعفاء وقف إلى جوارهم إذا احتقرت ضعيفا ساقطا اعرف إنك أنت معرض للسقوط مثله إذا احتقرت ضعيفا ساقطا اعرف إنك معرض للسقوط مثله اشفقوا على الضعفاء واشفقوا على المساكين وإن كان ربنا بيطلب إلينا أن نحتمل ضعف الضعفاء فطبيعي إن هو نفسه يحتمل ضعف الضعفاء يقول له يا رب أنت مش بتطلب إلينا إن إحنا نحتمل ضعف الضعفاء طب أنا في هذا الضعف احتملني أيضا جادل مع ربنا واغلب قف كضعيف تأخذ قوة الله وكخالي تأخذ ملء الله وكجاهل تأخذ علم الله وكمحكوم عليك تأخذ عفو الله بهذا الشكل تقدر تكسب المعركة الروحية كضعيف إذا وقفت أمام نفسك كضعيف تتعلم الصلاة لأن الأقوياء نادرا ما يصلون إنما يصلي الضعفاء إذا وقفت أمام نفسك كضعيف تنال الاتضاع لأن الأقوياء نادرا ما يتضعون إنما يتضع الضعفاء إذا وقفت كضعيف أمام الله تستطيع أن تأخذ ويسكب الله عليك المواهب لكن إذا وقفت كقوي لا تأخذ شيئا أنا قلت لكم زمان العبارة التي يقولها الشيطان لله قال الشيطان لله اترك لي الأقوياء فإني كفيل بهم أما الضعفاء فإني لا أقدر عليهم لأنهم إذ يشعرون بضعفهم يحاربونني بقوتك بقوتك أنت كل آبائنا عاشوا في حياة المسكنة شاعرين بضعفهم والأقوياء ضيعوا نفسهم ربنا وقف مع موسى النبي اللي كان ضعيف في نظر حتى في نظر إخواته هارون ومريم وقعدوا يتكلموا عليه ومالوا الدنيا كلام عليه وموسى لم يدافع عن نفسه ووقف الله يدافع عن موسى لأنه كان ضعيف أمام جبروت هؤلاء الناس أشعيا اللي شعر بضعفه وقال ويل لي إني قد هلكت لأني إنسان نجس الشفتين استحق إن واحد من الصارفين يمسح شفتيه لأن ربنا يقف إلى جوار الضعفاء المساكين لا تشعر انك قوي امام اي خطيه من الخطايا اذا شعرت انك ضعيف تاخذ نوع من الاحتراس نوع من الحرص نوع من التدقيق نوع من المخافه كل هذا يقويك اما الذين يشعرون انهم اقوياء فانهم يسيرون في اللامبالاه والثقة الزائدة التي يمكن بها أن يسقطوا عيشوا باستمرار شاعرين بضعفكم شاعرين بقوة الله العاملة فيكم شاعرين بضعفكم شاعرين بقوة الله العاملة فيكم شاعرين ان كل انتصار فيكم بياتي من قوه الله ولا ياتي منكم الشعور بالضعف في المسيحيه لا يوجد ضعف شخصيه انما يوجد التماسا للمعونه الالهيه واتضاعا امام الله تنسكب به المواهب وتنسكب به القوه الالهيه فنستبدل ضعفنا بقوة الله ومن هنا يكون الإنسان المسيحي إنسانا قويا جدا ولكن ليس بقوته إنما بقوة الله العاملة فيه التي نالها بشعوره بالضعف والتي نالها بطرح ضعفه أمام الله فيستبدل ضعفه بقوة الله أما اللي فاكر إنه قوي ما أسهل أن تتبخر قوته وتضيع ما أعجب أغنية داوود كيف سقط الجبابرة وبادت آلات الحرب كيف سقط الجبابرة وبادت آلات الحرب لذلك إن كنت ضعيفا في وقت من الأوقات فلا تخف من ضعفك ابدا ان كنت ضعيفا في وقت من الاوقات فلا تخف من ضعفك ابدا وان كنت مغلوبا من خطيه معينه في وقت من الاوقات فلا تخف اطلاقا من كونك مغلوبا كان اوغسطينوس مغلوبا من الخطيه وكانت مريم القبطية مغلوبة من الخطية وكانت بيلاجيا وموسى الأسود وغيرهم كانوا مغلوبين من الخطية ولما دخلت قوة الله في حياتهم حولت ضعفهم إلى قوة على رأي الكتاب بيقول ليقل الضعيف بطل أنا بإيه؟ بقوة ربنا العاملة فيه مشكلة المشكلات ان انسان ضعيف يعتقد في نفسه القوة اطرح ضعفك امام ربنا قل له الارادة حاضرة عندي ولكن ان افعل الحسنى لست اجد الشر الذي لست اريد اياه افعل انا يا رب مش قادر كل ما اقوم اقع وكل ما اقوى اضعف انا ضعيف امام الخطيه الفلانيه انت يا رب اللي تستطيع انك تغلب انت اللي تستطيع انك تحارب فيا انت اللي تستطيع انك تعطي المعيا قوه انت اللي تستطيع ان تنبت لي اجنحه جديده فاطير كالنسور انت الذي تستطيع ان تجدد شبابي الروحي انت الذي تستطيع انك تسند القصبه المردوده وتنفخ في الفتيله المدخنه انت الذي تستطيع ان تفجر من الصخره ماء وتستطيع من حبه الدقيق القليلين ومن حبه الزيت القليلين انك تقضي طول فتره المجاعه في خير انت تقدر تعمل كل حاجه ولا يعثر عليك امر لكن انا انسان ضعيف مطروح امامك ليس لي انسان يلقيني في البركه غالبيه الخطاه الذين استمروا في خطيتهم لم يكن عندهم الصراحه التي يطرحون بها ضعفهم امام الله لم يكونوا صرحاء مع الله ولا مع انفسهم عشان كده استمروا في ضعفهم لكن الضعيف اللي يطرح ضعفه امام الله يخرج من امام الله بقوه جديده بقلب جديد بروح جديده باسلحه روحيه جديده بحياه الهيه تعمل فيه وهكذا يتغلب على ضعفه بقوه الله كن صريحا مع الله ما تقولوش يا رب خلاص سيبك من الخطيه دي انا هتركها بعد كده لا ابدا قول له يا رب هتركها ازاي انا مش قادر انا هضحك عليك مش قادر إذا أنت ما دخلتش معايا في الخط أنا مش نافع. إذا أنت ما حاربتش معايا أنا مش هنتصر. ده أنت اللي تقودني في موكب نصرتك، هو أنا هقدر؟ أنا ماشي معاك على المية صحيح. لكن لو سبت إيدي سأقع في العمق. طول ما إيدك ماسكة إيدي أستطيع أن أمشي معك فوق الأمواج. لكن بنفسي لا استطيع شيئا انا بدونك لا استطيع شيئا بدونك لا استطيع شيئا لاني ضعيف وبك استطيع كل شيء لان هتكون لي قوتك انت ده الكلام اللي الانسان يعيش بيه اشعر بضعفك فاتضع امام نفسك اشعر بضعفك فاتضع امام نفسك واتضع امام الشياطين واتضع امام الناس واتضع في الحرب باتضاعك تاخذ قوه الله وتغلب اشعر بضعفك فاحترس حتى من الحاجه الصغيره اشعر بضعفك تنمو في الصلاه باستمرار وفي طلب المعونه اشعر بضعفك لكي لا تقع في الغرور لأن قبل الكسر الكبرياء اشعر بضعفك لأن الخطية طرحت كثيرين جرحى وكل قتلاها أقوياء اشعر بضعفك لكي لا تستمر ضعيفا الذين شعروا بضعفهم هم الذين صاروا اقوياء زي الانسان اللي يشعر انه مريض قوم الطبيب يشفيه لكن اللي باستمرار يقول لا انا صحتي كويسه ما جايز الامراض بتسرح فيه وهو مش حاسس روحيا برضه بالشكل ده وعيش باستمرار في اتضاع القلب اقوى ناس هم الناس الذين يشعرون بضعفهم هم الذين تعمل فيهم قوه الله واضعف الناس هم الشاعرون بقوتهم قوتهم ما بتنفعش الشيطان اكثر حيله واكثر حكمه واكثر معرفه بالنفس البشريه واكثر خبره بالحروب لا تنفعه الا قوه الله الله يغلبه لا الانسان كما قال سفر ايوب فخد قوه الله عشان تشتغل معاه من غير كده ما تنفعش باستمرار قل له اعم ضعف ايماني اعم ضعف ايماني اسندني يا رب كضعيف فلتكن شمالك تحت راسي ويمينك تعانقني فلتكن ممسكا بيدي طول الطريق انا لا اعرف ان ارشد نفسي انت الذي ترشد وانا لا اعرف ان احارب لكن انت تعلم اصابعي القتال ويدي الحرب انت تدربني وتعلمني وترشدني انا امامك ضعيف انا امامك ضعيف تعلم الصلاه المنسحقه ولتكن لك النفس الشاعره بضعفها وكل يوم خذ قوه من الله متجدده يوميا اوعى تقول لا ده انا كنت ضعيف زمان وخدت قوه من ربنا ودلوقتي بقيت عال لا ابدا قل كل يوم انا ضعيف وكل يوم اخذ قوه من الله لهذا اليوم كل يوم اخذ طعام اليومي بنقول اعطنا اليوم مش انا همشي بالطعام اللي انت اديتهولي السنه اللي فاتت انا باخد منك طعام اليومي امر بيك كل يوم اخد منك سلاح في كل عمل في كل حرب اخد منك قوه في كل موقف انا امامك يا رب اطلب قوه باستمرار ولا اعتمد على نفسي ولا على قوتي كل الذين اعتمدوا على قوتهم سقطوا انا ضعيف بعتمد على قوتك انت والعزيمه القويه اللي عندك هي الاتي انا اضعف الناس بذاتي ولكني استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني واطلب من المسيح ان يقويني في كل لحظه في كل دقيقه ولا اعتمد اطلاقا على قوتي داوود خلع اسلحه الحرب وخلع اللبس وكله ما فيش الحاجات دي ما تنفعنيش تنفع اهل العالم ما تنفعنيش تنفع اهل العالم موسى اللي قال ان هو ثقيل الفم واللسان هو الذي استطاع ان ياخذ كلمه الرب على فمه وارميه اللي قال لا اعرف ان اتكلم لاني ولد هو اللي خد كلمه الله قد جعلت كلامي في فمك والرسل اللي قالوا ما نعرفش ان احنا نصلي علمنا يا رب ان نصلي هم اللي قال لهم ربنا الصلاة الربانية هذه الحكاية السفينة التي تكاد أن تغرق هي اللي وجدها الرب والموج المرتفع الجبار هو الذي انتهره الرب يقول الكتاب الرب يدوس على كبرياء البحر عند ارتفاع لججه هو يسكته عيشوا بهذه الروح وعيشوا بكل امل وبكل رجاء وإن شعرتم أنكم أضعف من خطية قولوا ربنا هو إله الضعفاء إن شعرتم أن الشيطان أقوى منكم قولوا ربنا هو إله الضعفاء لو شعرتم بهزيمتكم في موقف المواقف قولوا ربنا هو إله الضعفاء إذا طردوكم وعيروكم وقالوا عنكم كل كلمة شريرة قولوا ربنا هو إله الضعفاء واشعروا باستمرار ان ربنا مظلل عليكم وانكم في يده اليمنى ضعفاء صحيح لكن قوة ربنا عاملة فيهم ضعفاء صحيح لكن الروح القدس بيسكن جواهم ضعفاء صحيح لكنهم لابسين سلاح الله الكامل ضعفاء صحيح لكنهم يستطيعون كل شيء في المسيح الذي يقويهم ولتكن قوة الرب معنا له المجد الدائم إلى الأبد آمين